بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين هارى وإياكم المزمور رقم 126 عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما حينئذ قالوا بين الأمم أن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبزر الزرع يعني هو رايح يزرع شايل الزرع اللي شايل البذر وياه بيبذل مجهود ماشي ومفيش لسه زرع مجيئا يجيء يعني يرجع بالترنم حاملا حزمه يعني الزرع اللي زرعه جمع ثمر وجمع حزم هو يقصد القمح بالذات فجايب بقى كان وياه شوية بذر قد كده راجع بحزم قد كده الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين عايز أكلمكم النهاردة يا شباب على الثقة بالنفس وده موضوع مهم جدا لشبابنا بصفة عامة وللفترة الجميلة اللي انت عايش فيها فترة الشباب الجميلة اللي بيتجمع فيها كل حاجة بيتجمع فيها السن سنكم حلو 18 19 20 21 22 السن الجميل ده وبيتجمع فيها الحيوية وبيتجمع فيها الأحلام بنحلم للمستقبل وبيتجمع فيها نظرتنا للأمام واشتياقاتنا بيتجمع فيها الصحة كمان نشكر ربنا صحتكم كلها جميلة وحلوة بيتجمع فيها حاجات كتيرة ويا بعضها عايز الأول أقول لك ثلاث قوانين مهمة جدا في حياتنا أول قانون اسمه قانون الاجتهاد الحياة الله عملها ما تعيش ولا تمشي غير بالاجتهاد ما ينفعش فيها الكسلان وحط كده في كل حاجة يعني واحد بيزرع الأرض ما ينفعش الكسل واحد بيشتغل في مصنع ما ينفعش الكسل مصنع بيطلع إنتاج يقول لك هجيب ناس موزعين ولازم يبقوا مجتهدين طب لو ما جابش الناس دي او ما عندوش الناس دي مش عارف يوزع حاجه الاجتهاد وقانون الاجتهاد يا شباب وشابات هو كده الذين يزرعون بالدموع قولوا وياي الذين هو كده اللي يزرع بالدموع لازم ياخد بالابتهاج اللي يزرع بالتعب ياخد بالفرح ده قانون طب افرض واحد كده كان يعني بيعرف يلعب بالبيضة والحجر كويس وبيعرف يعمل حاجات كتيرة ما فيهاش تعب هي هيحصد بس اللي حصده ده هيروح منه على طول مش هيقعد عنده خدوا بالكم من المعادلة الجميلة دي اه ممكن يجي له حاجة زي واحد مثلا معهوش فلوس طب عشان يبقى ويه فلوس لازم يشتغل طب افرض راح يشتغل حرامي بين يوم واتنين هيبقى وياه فلوس هنفترض طب والفلوس اللي بتاعته بقى وياه الفلوس وحاجة تانية اسمها تأنيب الضمير مش كده برضو يفضل طول عمره قاعد حاسس كده أنا حرامي حاسس كده جواه وبعدين الفلوس اللي جابها يقولوا الناس كده ما فيهاش بركة مش كده برضو تضيع منه بأي شكل من الأشكال أصل الله منظم هذا الكون مش سايب الدنيا كده فوضى أبدا اوعى تفتكر لو شفت واحد فوضوي ولا واحدة فوضوية ده ناجح أبدا ده هي فترة تبان إنه كأنه ناجح لكن بعد كده ينتظره مستقبل مظلم للغاية القانون الأول الاجتهاد ها الآية بتقول إيه شكلكم نايمين عايز اسمع ها الذين القانون الثاني قانون الإيجابية ما هو الناس نوعين عارف آه، علامة زائد وعلامة ناقص positive و negative عارف off و on off off يعني ما فيش شغل on يعني شغال تلاقيها كده على زراير الكهرباء على أجهزة اللي بتستخدم الطاقة off و on في ناس off سلبي سلبي ده ما يعملش حاجة وده اللي عليه آية مهمة قوي في الإنجيل بتقول من يعرف أن يعمل حسنة ولا إيه؟ مش سامع ها خطية له هنا قانون الإيجابية يعني شخص إيجابي في عمله هم كانوا ثلاثة بيقطعوا حجر في الجبل تعالوا نفوت على أول واحد بتعمل إيه يا عم؟ قال يعني يا عمان شايفني بعمل إيه؟ عمال أقطع حجر بتقطع حجر ليه؟ قال يعني بكسب فلوس راح للتاني وانت بتعمل ايه يا عم؟ قال له برضه بقطع حجر بس بكسب لقمة عيشي عشان عندي كومة لحم في بيتنا الأولاني والتاني اتكلموا بطريقة سلبية على أعمالهم التالت بقى بتعمل ايه قال انا بقطع حجر علشان اشترك في بناء بيت لله كان زمان مفيش طوب بيبنوها بالحجارة عينيك بتشوف ايه وطبعا في تشبيه مشهور قوي كلكم عارفينه لما بيجيبوا كوباية وفيها شوية مية يقول له شايف ايه يقول له شايف كوباية فاضية ده السوداوي ده السلبي تيجي لواحد تاني شايف ايه يقول لك شايف كوبايه فيها شويه ميه بس ممكن تاخد كمان ده الايجابي اقول لكم زي ايه واحد تلميذ في رابعه ابتدائي جاب ستة من عشرة أبوه وأمه أول ما يشوفوه يقولوا له إيه؟ ما أنتش نافع ده أنت فاشل ده إحنا نشغلك مش عارف إيه نطلعك من المدرسة دي نظرة سلبية طب الاب والام الشطار يقولوا له ايه له تعالى النمره دي وحشه لكن انت لو اجتهدت هتجيب نمرة أحسن أنت فاكر الامتحان بتاع السنة اللي فاتت لما جبت فيه تسعة من عشرة دي الرؤية الإيه الإيجابية عينيك بتشوف إيه أصل في مشكلة النهاردة ويعني أنتوا ولادي وبناتي مشكلة لازم تبقوا عارفينها إن النهاردة اللي عينيهم سوداوية بقوا كتير خالص والسبب في كده الإعلام بكل أشكاله النت وغير النت خلى الناس ما تشوفش أي حاجة حلوة خلى الناس تلبس نظارة سودة غامقة شايفة كل حاجة وحشة في البلد في الخدمة في الكنيسة في البيت في المدرسة في الجامعة في الشارع مفيش حاجة حلوة خالص خالص هو كده السوداوية أو السلبية أرجوكم انتبهوا انتوا شباب وشابات خليكم جدعان خلي نظرتك نظرة إيجابية النظرة الإيجابية ليه بنقول عليها عشان تدينا الثقة بالنفس لأن النظرة الإيجابية فيها آية مهمة جدا بتقول كده كل الأشياء تعمل معا للخير للذين مش عارف انتوا ليه نايمين النهاردة ها اه انا عليا احب ربنا وربنا هياخد كل الاشياء دي يعملها خير قول له ازاي بس يا رب ده الدنيا كلها سود قول بس مالكش دعوه انا هعمل لك كل حاجه خير هي اتجوزت وزغرتوا لها يوم جوازها وفرحانة بعد شوية حماها مات شوية جوزها مات شوية أخوه مات لقت نفسها كده أرملة وواحدة تانية أرملة وحماتها بقت أرملة والحكاية بقت إيه؟ بقت إيه؟ سواد في سواد مش كده؟ لكن هي كانت بتحب ربنا مين دي؟ مين دي؟ رعوس رعوس سميت رعوس لأن كلمة رعوس معناها الجميلة مش جميلة في وشها جميلة في حياتها شافت الحاجات دي كلها ما حصلهاش إحباط ولا يأس ولا سوداوية ولا وقفت تقول ربنا بقى كده يا رب بقى تعمل فيا كده وقالت حاجة أكتر من كده قالت أنا دي بقت حماتي كأنها أمي هفضل جنبها بالرغم العوص ما كانتش إنسانة مؤمنة ده كانت إنسانة وثنية أو كنعانية إيجابيتها وقالت كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله أنا علي أحب ربنا رعوس هتستفيدي إيه قال هستفيد إن اسمي صار في سلسلة أنساب السيد المسيح وصار اسمي مخلد في أنساب السيد المسيح هو في بركة أكتر من كده ولا فعلا كل الأشياء تعمل معا للخير قانون الإيجابية خليك إيجابي الولد الصغير ماسك كوباية مية زي دي كده وماشي بس في عصير ماشي ماشي في أول مرة يمسك حاجة مليانة هو ماشي خبط في الكرسي وقعت الكوباية اتكسرت العصير ملأ الأرض ماما هتعملي ايه ماما لو كانت سلبية الواد بيعيط وماما بتصرخ مش كده برضه وتقول له بقى كلام مش حلو معرفش اقوله انا مش كده برضه والازاز في الارض والعصير ما يغطي السجاده والدنيا ايه موقعها حربيه مفيش مانع تلطشه قلمين هو بيعيط وماما الايجابيه بقى تعمل ايه تقول له حبيبي مش تاخد بالك طيب طيب طبطب عليه عشان تهدي خوفه وبعدين تروح جايبه قماش تمسح الازاز وتلمه خد بالك والعصير وبعد ما يهدى كده تقول له حبيبي مش تاخد بالك نمسك الكوبايه واحنا ماشيين نبص شويه تحتنا كده نفضل ماشيين الولد يطلع بدرس لان ماما ايجابيه خدوا بالكم من الحكايه دي انا قلت كم قانون دلوقتي أول واحد كان إيه؟ الإيه؟ والآية بتاعته إيه؟ أنا عايز أسمع الناس اللي موجودة هناك ها؟ آه صوتكم حلو أنتوا اللي هناك دول والقانون التاني الإيه؟ كل الأشياء القانون التالت بقى اللي يكمل المنظومة الجميلة دي الأمانة الأمانة بيني وبينكم لما هنقف قدام ربنا ايه الحاجة اللي هيحاكمنا ويدلنا عليها ايه القانون العام بتاع كل البشر طب ده انا عندي وظيفة وانت وظيفة وانت دراسة وانت دراسة وعمل ايه الحاجة اللي هتساوي بين كل البشر قال حاجة واحدة بس والناس اللي في مصر والناس اللي في أوروبا والناس اللي في الصين والناس اللي في جنوب أفريقيا والناس اللي في أمريكا إيه قال هي الأمانة الأمانة لا يوجد غيرها أمين في دراستك أمين في شغلك أمين في خدمتك أمينة في المطبخ بتاعك وانت واقفة بتعملي أكل أمين في وقتك أمين في علاقاتك أمين في اللي بتشوفه عينيك أمين في اللي بتسمعه ودانك أمين في اللي بتلمسه إيديك أمين في المكان اللي أنت بتروحه برجليك الأمانة والآية صريحة يا شباب بتقول كده كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة يعني لو اسمك مينا الآية تقول كده كن يمينة كن أمينا الموت فسأعطيك إكليل الحياة ولو اسمك مريم الآية بتقول كده ها كوني يا مريم أمينة أعطيك إكليل الحياة ثلاث قوانين بيبنوا حياة الإنسان الصحيحة الاجتهاد والإيجابية والأمانة طيب ازاي بقى ان انا ابني مشاعر الثقة في النفس ازاي يكون عندي ثقة في نفسي خدوا بالكم الثقة قد كده لو زادت تبقى ايه غرور كبرياء ولو نقصت تبقى صغر نفس وعجز عايزين انت قد كده تبقى قد كده ثقة في نفسك مش انت بتبص لنفسك انك ضعيف ومش قادر او انت بالمثل لا اول حاجة علشان ابني مشاعر الثقة في النفس تجنب مشاعر اليأس والاحباط والكسل تجنب المشاعر دي ساعة ما يجيلك كده مشاعر يأس او يجي كده جواك كلمة ايه اصل مفيش فايدة خلاص لا قول طالما انا ويا المسيح مش ممكن يبقى مفيش فايدة هيبقى فيه فايدة ساعة ما يجيلك مشاعر احباط قول لا دي مشاعر حتى لو جت وقعدت ساعة ولا ساعتين لكن ما تقعدش وياه طول العمر لو جات لك مشاعر كسل قوم من الكسل وافتكر كده الولد وهو ماشي على السجادة راح اتعطر في السجادة وقع على الأرض قعد يعيط مش كده وانتوا صغيرين عملتوا الحكاية دي بس ما كنتوش واعيين يقوم الواحد اللي مش واخد باله يجري عيني على الواد ويشيله وست تيتا بقى الكبيرة تقول لا سيبه ده هو كل ما يقع عظمه ايه ينشف مش بيقولوا كده اه يعني بياخد قوه وفعلا الوقعة دي بترد في العظم بطريقة حلوة تجنب مشاعر اليأس افرض في موقع على النت يصيبك باليأس تشوفه ليه تقراه ليه تتفرج عليه ليه افرض في شخص ساعة ما تقابله ما بيجيبش غير الأخبار الوحشة هو وكالة أنباء للأمور السيئة يقول لك إيه ما درتش الطيارة اللي وقعت ويسكت نص دقيقة ويقول لك والسفينة اللي غرقت وبعدين وعشر عربيات خبطوا بعض في الطريق ما قدرتش البيت اللي وقع هو انت يا عم ما عندكش اي اخبار كويسة عندكش كلمة حلوة كل ودانك ما بتاخدش غير السواد صديق بالشكل ده اقطع علاقتك بيه على طول بكلمكم عن مشاعر اليأس والإحباط والكسل الإنسان لما يتجنب هذه المشاعر يقدر يبقى عنده ثقة في نفسه يقدر يبني نفسه صح الإنسان اللي هو فاتح وعامل علاقات ومواقع ومعرفة وعايش في هذا الزمان بهذه الصورة بالضبط زي واحد قاعد في أوضة أوضة لها باب بس فيها عشرين شباك يبقى شكلها أوضة دي الأوضة يبقى فيها شباك اتنين تلاتة بالكتير لكن لما يبقى فيها عشرين شباك كأنه قاعد في الشارع الإنسان اللي بيبني ثقة نمرة واحد إنه يتجنب كل مشاعر أو كل ما يأتي له من مشاعر اليأس ومشاعر الإحباط وغريب إن الإنسان يلجأ لأمثال الحاجات دهيت ويخليها هي حياته وممكن يقعد يتفرج عليها أو يتابعها أو ياخد منها طول الليل تفتكر ده يواجه النهار بتاعه إزاي تجنب نمرة اتنين انظر إلى زمنك اللي انت عايش فيه ومجتمعك بمعنى ايه كل زمان له خصائص له صفات يعني في زمان وقت كان كل شغلهم في الزراعة عصور ماضية عرفوش غير في الأرض وبعد شوية جت حاجة اسمها الثورة الصناعية بقى في مصانع وفي إنتاج وبعد كده جت ثورة التجارة وعملوا السفن العملاقة والكونتينرز الكبيرة ونقل البضاعة من بلد لبلد وعشان كده في يوم من الأيام حفروا قناة السويس عندنا قال لك إزاي نوصل البحر ده بالبحر ده يوم يأثر المسافة تجارة افهم الزمن اللي انت فيه الزمن اللي احنا فيه بيسموه عصر المعلومات أو عصر تدفق المعلومات وصار العالم كله في حالة تواصل غير عادي عايز اديكم مثال اول كاهن بعتناه الكنيسة القبطية بعتته عشان يخدم في استراليا سافر بالسفينة قعد في الطريق ما يقرب من شهر عشان يوصل استراليا في حين ان النهاردة لما بيسافر كاهن بيسافر علشان يخدم هناك ما يكملش عشرين ساعة ويكون في استراليا الزمن اتغير بس النهاردة في حاجة في الزمن غيرت طبيعته وبشدة ما يسمى بوسائل الاتصال طبعا كلكم بتتمتعوا بالموبايل اللي في ايديكم مش كده ودلوقتي في أطفال صغيرين شايلين موبايل ويمكن أنت اللي قاعد وياك موبايل ولا اتنين و... والموبايل حاجة سهلة خالص تجيب أي حد في أي حتة في العالم زمن غير عادي الحاجة التانية إن كان زمان زمان ده يعني من 20 30 سنة يعني قبل ما معظمكم يتولد ما كانش فيه غير قناتين ثلاثة في التلفزيون وخلاص دلوقتي ما شاء الله قنوات كتيرة قوي موجودة قدامنا فيها قنوات جيدة وفيها قنوات رضية فيها حاجات تبنيك وفيها حاجات تهدك تهد حياتك يا ترى بتشوف ايه ثم وجود النت اختراع النت اختراع رائع وعمل تواصل ما بين كل البشر حاجة جميلة جدا ولكن التواصل ده خلوه في حاجات كتيرة مش حلوة خلى كل واحد يعمل له موقع فعلم الناس الأنانية والفردية وعشان شهوة الناس إنها تسمع الفضايح وتسمع الأخبار الكاذبة وتسمع الشائعات وتسمع وتسمع وتسمع فابتدوا ناس يتخصصوا في الكلام ده وصارت وسيلة كالنت صارت وسيلة بتهد في البشر وبتخلي الإنسان ودي نقطة تاخد بالك منها خلت الإنسان مش راضي على الزمن بتاعه مش راضي على الحال بتاعه وأنا بكلمكم كأولادي وبناتي أرجوكم تاخدوا بالكم من دي خلت كل شاب وكل شابة جواه قدر من التمرد ورفض الحياه مش عاجبه حاله خالص اوعى تقول لي ده اللي التعليم بتاعهم محدود او ده اللي هم موجودين في البلد الصغيره ومش موجودين في البلد الكبيره لا صار في حاجه عامه كده تخلي الانسان مش راضي عن نفسه مش راضي عن واقعه رافض كل اشكال الحياه بأي صورة تقول له الوطن والمجتمع لا لا لا لا فيش فايدة تقول له الكنيسة والخدمة لا لا لا ما فيش فايدة تقول له البيت والأسرة يقول لك لا لا لا ما فيش فايدة تقول له الجامعة تقول له المدرسة تقول له المستشفى تقول له تقول له ما فيش فايدة طب انت عايز ايه حتى احيانا الكبار يردوا عليكم رد غريب قوي يقول لك يا ابني طول بالك ده الدنيا ربنا عملها ها ست ايام هو بيدلوا لك يعني ان الدنيا الحكايه عايزه صبر وسائل التواصل يا شباب ويا شابات اصابت الانسان في مقتل وجعلت الانسان كانه يريد كل شيء دلوقتي وظهر مرض عند البشر عارفين كلمه الان الان بالانجليزي يعني ايه يعني ايه ناو سموه كده ناو نس الآنية كل حاجة دلوقتي يعني افرض في مشكلة كبيرة حصلت في مكان بعيد في العالم نعرفها دلوقتي حالا وانت قاعد على الموبايل بتفتح وتشوف خالص ناو نسأل النية يا شباب حياتك أثمن من كده حتى في إعلانات يقولك على الحكاية الفلانية يلا دلوقتي اعملها دلوقتي مش عارف اشرب ايه دلوقتي خد ايه دلوقتي افتح الكيس ده دلوقتي الحياة الحياة فيها فيها تدريج وصار الإنسان يتمرد عما أوجده الله هدي لك مثال حلو قوي الله أعطانا شكل الأسرة الجميل فخلق آدم ثم خلق حواء من أحد أضلاعه وآدم وحواء أنجبا وصار شكل الأسرة الرائع إيه حكاية الأسرة دي إيه الأسرة واحد يتجوز واحدة ويخلفوا عيال يلا نتمرد ضدها طب ليه واحد ما يتجوزش واحد نقول له ده ربنا عمل هو وهي قول سيبك من ربنا أخليها هو وهو طب يلا نعمل شكل تاني هي وهي نقول طب ايه ده طب هو ده يجيب اولاد ويجيب بشر يقول لك ما في البشر موجودين في الملاجئ خد منهم زي ما انت عايز العالم ينتحر العالم بينتحر بيتمرد عما اوجده الله تطلع بقى مشكلات زي الهوموسيكشواليتي الشذوذ الجنسي ده اختراع بشر اختراع وبعدين يزداد العدد اللي واقعين في الخطية دهيت يوم يقول لك ايه يلا بينا نعمل مظاهرة يلا بينا نطالب بحقوقنا حقوق ضد الله انتوا كلكم عارفين كلمة human rights human rights يعني ايه حقوق الإنسان طب فين جد rights فين حقوق الله ما حقوق الله دي اللي هي الوصية أو الوصايا فين حقوق ربنا زي ما قال بعض الفلاسفة الوجوديين أيها الله ابقى في سماك واترك لنا الأرض أو زي ما قال أحد الفلاسفة قال الله قد مات وصارت الكنائس قبور له خلاص ما عادش فيه ربنا ودخلنا في الإلحاد إيه اللي بيحصل تمرد يا شباب عشان كده الخطوة التانية الأولانية تجنب مشاعر اليأس والقلق والإحباط التانية دهيت من فضلك اعرف زمنك جيدا اعرف الوقت اللي انت عايش فيه اعرف الطبيعة مش كل في الزمن حاجة كويسة نشكر ربنا في أجهزة بنقدر نتكلم ويا بعض حاجة حلوة قوي لكن ممكن من خلال الكلام يبقى في حاجات وحشة من خلال النت اللي مالي العالم ممكن يبقى فيه حاجات مش جيدة ممكن خالص خالص وصار الإنسان يتربى في داخله نوع من التمرد وعدم القبول ورفض الواقع ورفض الزمن والتمرد على وصية الله عايز أقول لكم مفيش شاب أو شابة يبقى عنده ثقة في نفسه وهو متمرد على وصية الله خالص مش ممكن حتى وان تفاخر بخطيته ما بتوع الشذوذ دول بيقفوا يتفاخروا بجنسي بخطيته حتى وان تفاخر ب... او مثلا اللي بيتفاخر بالحاده طب ابعد عن ربنا سيب ربنا خلاص عيش حياتك وممكن يجي فيروس صغير كده بس فيروس صغير مش بتشوفه العين مجرد يجيب الانسان من طوله يا يعني انت بس اتشطرت على ربنا ومش عارف تتشطر على الفيروس الصغير ده وهكذا تجنب وابعد وافهم الزمن اللي انت فيه مش كل حاجه في زماننا جيده عارفين الناس واقفه بالطوابير على عيادات ايه عيادات ايه العيادات بتاعت ايه يا بخت الأطباء النفسانيين مش كده زباينهم إيه بتكتر بسبب الزمن في يوم من الأيام التجربة دي حصل- حدثت في مدينة نيويورك كان في معدلات للطلاق ومعدلات للجريمة ومعدلات لمشاكل الأسرة فعدوها في مدى ثلاث شهور لوها بأرقام قعدوا يفكروا يلا نعمل بينا التجربة دي ايه التجربة دي قالوا يلا بينا نقفل التلفزيون ثلاث شهور ما نفتحوش خالص ولا اي قناة جوه ولا بره قفلوا التلفزيون ثلاث شهور لما جم يعدوا معدلات الطلاق والانفصال ومشاكل الأسرة لقوها انخفضت بمقدار النصف يعني كان في معدلات طلاق عشرة بقت خمسة آه، مشاكل أسرات عشرين بقت عشرة قالوا يبقى في حاجة مش مظبوطة صار التلفزيون بكل قنواته يساعد الإنسان على التمرد على حياته فيسبب مشكلة مشكلة ويا مراته ومشكلة ويا ابنه ومشكلة ويا أخته ومشكلة ويا زوجها وظه- وظهرت المشكلات ده هي اوعى تجعل وسائل الاتصال بكل أشكالها وألوانها أو حتى الموبايل اللي في إيدك اوعى تجعله سيدك أنا لسه كنت بقول للخدام امبارح ولا أول امبارح بقول لهم البنت الصغيرة رايحة لمامتها مامتها شابة قلت لها ماما لما كنت قد كده في رابعة ابتدائي كان عندك موبايل؟ لا ما عنديش موبايل قالت لها وازاي كنت عايشة؟ قالت لها كنت عايشة وأحسن منك مش كده؟ بقى في ذهن الأولاد إن الموبايل ده هو الحياة طول ما أنا ماسك موبايل كده أنا عايش لو سبت الموبايل يبقى الإنسان مات مين يقول كده؟ هي الآية بتنعكس يا أخونا الحبيب وأختنا المباركة يا أبنائنا وبناتنا انتبه وافهم زمنك جيدا ولا تجعل ما في الزمن من انجازات زي ثوره التواصل انها تصير سيدك وتبقى انت عبد عندها انت عبد للنت وعبد للموبايل وعبد للتلفزيون اوعى تكون كده هيجيلك ثقه في نفسك ازاي ده حضرتك عبد الشخص اللي عنده ثقه في نفسه لا يرى الا الجيد ويمتلك زمام التمييز يعرف يميز ولا يدع احد يسرق عقله او يسرق وقته نمرة ثلاثة ارتباطك بمسيحك وكنيستك يعطيك ثقة في حياتك أن تكون لك علاقة قوية جدا وشخصية بربنا يسوع المسيح علاقة إيمانية علاقة العريس والعروس علاقة الراعي والرعية العلاقة الجميلة ده هي مسيحك قريب ليك أصل على فكرة يا شباب ده المسيح هو اللي قال كده ويدعى اسمه ها يدعى اسمه عمانويل الذي تفسيره الله معنا هو معايا معاك معاك ويقول لنا آخر آية في الإنجيل في إنجيل معلمنا متى ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر تصور المسيح عايز يبقى وياك وانت مش وياه تصور مسيحك اللي بيحبك عايز يبقى وياك عايز يروح وياك الكلية عايز يمارس الدراسة بتاعتك عايز يعيش وياكي مع صديقاتك وانت تقول له لا خليك على جنب وانا هتصرف في حياتي لوحدي هتجيلك ثقة منين فالثقة تتولد من ارتباط حي بالمسيح اللي في الكنيسة ما انا عايز اقول لكم دلوقتي يا شباب كنيسة الكنيسة القبطية هي أكبر كنيسة في منطقة الشرق الأوسط والنهارده كان قاعد ويانا بيزورنا مجموعه من الاسقفه من الكنيسه الاشوريه والكلدانيه في العراق جايين يزورونا وجايين عشان نتناقش وياهم في المأساة اللي هم عايشينها هناك وإيه اللي ممكن نقدر نقدمه إحنا ككنيسة أو كنايس مصر كلها وهم هناك في مأساة بتسمعوها في الصحف وفي الإذاعة وفي التلفزيون مأساة الكنيسة القبطية هي الكنيسة الكبيرة والقديمة وبنعمة المسيح القوية في منطقة ال Middle East الشرق الأوسط وانتوا شبابها الكنيسة قوية بيكم انتبه للحكاية دي قوي الكنيسة قوية بشبابها أنا مرة حكيت لكم حكاية مرة دعوني زمان من حوالي عشر سنين كده قالوا لي تعالى أحضر مؤتمر شباب في بلد دولة أوروبية غربية طبعا ومش شباب قبطي عايزين ايه قالوا عنوان قول لنا موضوع كيف نزرع الرجاء قعدت احضر الموضوع وخدت شنطتي وسافرت ورحت البلد دي رحت مكانها قابلت الاسقف بتاعها قال لي يلا بينا على الكنيسة علشان اجتماع الشباب دخلت الكنيسة كده من ورا زي عندنا هنا وبعدين بصيت على الشمال وعلى اليمين لقيت أقل سن في الكنيسة سبعين سنة أبص للرجالة ألاقيهم كده أقول يمكن الستات ألاقي الستات قربت شوية أبص يمين أبص شمال ألاقيهم كده صحيح كده فجنبي الاب الاسقف فسالته قلت له هو إيه الحاضرين كام؟ قال لي 300 قلت له هو انا جيت صح ولا جيت كنيسه غلط؟ هي مش برضه مؤتمر شباب؟ قال لي yes ده youth conference مؤتمر شباب قلت له بس هو الشباب عندكم من سن كام؟ اه بتعملوا الشباب عندكم من سنة. انا مش عارف يمكن بره الدنيا يعني سلو بلدهم زي ما بنقول عندنا كنا انا بتكلم وهي واحنا ماشيين كنا وصلنا للاول كده فقلت له انا مش شايف شباب قال لي بص كده بصيت على ناحيه الخورس لقيت ثمانيه عاملين زي كورال ماسكين الات موسيقيه وجيتار وحاجات زي كده قال لي ما هم الشباب هم قلت له هو ده قال لي اه عشان دول حاضرين وانا مسمينه مؤتمر شباب قلت له ياه ده ايه الحكايه اتاري الكنايس ابتدت متاسف في كلمه تفقد شبابها ومره تانية زرت كنيسه كبيره زي دي لقيت نصها كنب قلت يا جماعه عندكم ازمه مش قادرين تعملوا بقيه الكنب ولا ايه قالوا لا اصل مفيش حد بيجي قلت طب الكنب اللي باقي ده ايه؟ قالوا ده عشان العواجيز. بعد خمس ست سنين جيت ازور نفس الكنيسه. لقيتهم في الاخر حاطين كنبتين اول واحده وتاني واحده وبقيت الكنيسه فاضيه. قلت لهم خير شلتوا الكنب ليه؟ قالوا اصل ما عادش حد بيجي. قلت لهم حاطين الكنبتين دول ليه؟ قالوا بس عشان يبقى تذكار للاجيال اللي جايه ان احنا كان عندنا كنب. كويس؟ محدش بيجي. شباب انتوا الكنيسة وقوتها شباب انتوا الكنيسة وقوتها كنيستنا كنيسة شبابية كنيسة قوية بيكم عشان كده اللي بيتم في هذا الزمان ما انا بقول لك افهم الزمان هي عملية تفتيت للشباب روح مش عارف فين واحضروا ايه وموقع ايه وربطة ايه وائتلاف ايه والكلام اللي بنسمعه ده كله تفتيت للشباب هو مش تفتيت للشباب تفتيش تفتيت للكنيسة انتبه انتبه خد بالك خدي بالك الكنيسة القبطية أقدم وأكبر وبنعمة المسيح أقوى كنيسة في منطقة الشرق قوتها في شبابها وشابتها قوتها يعني اجتماع زي بتاعكم ده الواحد يفتخر بيه اسم الصليب عندنا اجتماعات شباب كتير الواحد يفتخر بيه دول شباب وشابات معظمهم جامعيين قبل أو بعد ودول كلهم من عدة كنايس في اسكندرية ومتجمعين النهاردة في اجتماع الساعة خمسة ولا ستة دي قوة الكنيسة بس فاضل بقى انك تعيش حياة الكنيسة يبقى ارتباطك بالكنيسة مش ارتباط كأنك مرتبط بنادي ولا مرتبط بنقابة لا ارتباط حي ارتباط حلو ارتباط صح جوه الكنيسة ما تنساش كنيستك القدسية هي التي صنعت قديسين ما تنساش كنيستك القبطية هي التي قدمت الرهبنة هدية للعالم ما تنساش كنيستك القبطية هي اللي أنجبت أبطال الإيمان ما تنساش كنيستك القبطية هي اللي قدمت شهداء هذا عددهم وما زالت تقدم اوعى تنسى اوعى تنسى الحكاية دي هي خالص هي دي الكنيسة بس الشطارة الكنيسة مش الطوب مش الزلط الكنيسة الحياة الكنيسة البشر مش الحجر الكنيسة الشباب اللي عايش مع مسيحه اللي بيمارس الحياة الكنسية الحلوة هذه الكنيسة عشان كده أحد وسائل أن تكون عندك ثقة في ذاتك أن تفهم كنيستك وتعيشها ترتبط بمسيحك رباط حي انا بتخيل كده واحنا في اخر يوم في السنه كل واحد بيدور على اب اعترافه بيقول له يا رب الاب لما يقابل اب الاعتراف بيقعد بينه وبين نفسه بيراجع حياته بيشوف ايه الغلط وايه الصح وبيحط عينه كده على شويه اخطاء ويروح واقف في مخدع الصلاه في بيته قول له يا رب أنا عايز أوعدك أوعدك إن السنة الجديدة ما يبقاش فيها أي شيء وحش ما يبقاش فيها كذا وكذا وكذا وأوعدك وأنا يا رب هحافظ على الوعد وأنت اديني من نعمتك علشان أعيش هذا الوعد شيء جميل خالص وتصير الحياة تروح لأب اعترافك وتقعد قدامه ثلاث أربع دقايق بتقول اللي انت قلته في الصلاة صلاتك الخاصة وتقول له يا ابونا اديني تحليل علشان اقرا لي الحل علشان ابتدي عام جديد نقي كان ليا علاقات وحشة كان ليا مشاهدات وحشة كان ليا سماعات وحشة كان ليا أماكن وحشة كان ليا صداقات وحشة عندي أفكار وحشة أنا بقول عناوين كده كنت مقصر في الإنجيل تصور يا رب إن أنا بقالي شهور ما فتحتش الإنجيل ارحمني تصور يا رب إن أنا بقالي شهور ما مسكتش الأجبية بتاعتي إيه رأيك ما تخلي اليوم ده النهاردة وبكرة يوم فاصل في حياتك وفي ارتباطك وفي ثقتك بنفسك ايه رأيك تعملي كده ايه رأيك تخلي قلبك تبتدي السنة الجديدة وانت بتقولي قلبا نقيا اخلق فيا الله وتعني الكلمة تعني الكلمة ان قلبك يكون قلب نقي تبتدي بيه قلت لك تجنب مشاعر اليأس والإحباط وانظر لزمنك اللي انت عايش فيه وافهمه ثم ارتبط بمسيحك وبكنيستك بصورة حية واعرف انك عايش في العالم زي ما قال عليه الكتاب المقدس انه جيل معوج وملتوي الحاجة الوحشة فيه كتير قوي لكن انت تصير نور في هذا العالم و تبني حياتك بطريقة جيدة دايما تتعلم من خلال مصادر جيدة لحياتك مصادر جيدة لحياتك سواء في القراءة سواء في الدراسة بتاعتك سواء في إنجيلك مصادر جيدة تبني فكرك تبني شخصك وما- والنهاردة صار المعيار في العالم للكفاءة وللشطارة الكلية اللي انت بتدرس فيها المهم انك تكون شاطر تكون متميز ما هيتخرج منها آلاف بس اللي هيفرق ما بينكم التميز والشخص المتفوق والشخص اللي فاهم حياته جيدا يا شباب ابتدي بداية جديدة تكون بيها هذه الثقة في نفسك عيش حياتك بلا تأنيب ضمير خليش ضميرك يلومك عيش حياتك بصحبة جيدة خلي اللي حياة اللي حواليك ناس حلوين خلي اللي حواليكي بنات حلوين خلي حياتكم تكون كلها حياة نقية واعرف ان المسيح هو رفيق طريقك ها انا معكم كل الايام واعرف انك انت في العالم بتتعلم كيف تكون نور في العالم المسيح اوجدكم شباب وشابات وسط ملايين من الشباب عشان تبقوا نور في الحياه ما تنساش المبادئ الثلاثه اللي انا قلت عليها الاجتهاد الذين بيزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج والايجابيه كل الاشياء تعمل معا للخير والأمانة كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة ربنا يحافظ عليكم